بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين النهارده كان في اتنين ودعناهم للسماء من ولاد الكنيسه وشباب صغيرين كل واحد بطريقه أم، فحابب اكلمكم عن البيت الابدي لانه احيانا احنا ما بنفتكرش الابديه غير في الخارجات والمفروض انه يتربى جوانا كلنا بالذات كخدام اشتياق للسماء يعني على طول اول ما قلت حاجه زي كده تلاقي الناس كلها اتقبضت واتضايقت الشعور ده شعور انساني كويس بس مش هو الشعور الروحي المطلوب الشعور الروحي المطلوب الواحد يقول في باله يا بختهم يا بختهم بدل بيحبوا ربنا وراحوا السماء يا بختهم امال احنا قاعدين هنا ليه ما احنا عشان نروح السماء في الاخر لكن احنا لسه مثقلين بافكار الدنيا وشايفين هنا اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش فده اللي احنا شايفينه اهي دنيا ما فيهاش حاجه عدله بس اهو ده اللي احنا عارفينه فماسكين فيها لكن الفكر الروحي بيسمو بينا عشان نوصل الى اشتياق او اشتهاء البيت الابدي نمشي مع تعبير البيت الابدي ده ونشوف الكتاب قال فيه ايه سليمان الحكيم أظن أول واحد استخدم التعبير ده في جامعة 12 سليمان كان آخر حاجة بيكتبها يعتقد ده آخر إصحاح كتبه كان عجوز وبيحكي حكايته مع الأيام وبيراجع كده حياته هلخص لكم اللي قاله بسرعة لأن الجزء ده جميل تخيلوا بقى سليمان العجوز بعد ما تاب وعقل وبطل بقى اللخبطة وبتحصر على أيام اللي كان فيها قريب من ربنا والسنين اللي راحت في لخبطة بعيد عن ربنا وبيشكر ربنا انه رجع وقال باطل الاباطيل الكل باطل فيقول اذكر خالقك في ايام شبابك قبل ان تاتي ايام الشر او تجيء السنونس تقول ليس لي فيها سرور تيجي ايام ما تبقاش قادر يعني تتمتع باي حاجه في الدنيا قبلما تظلم الشمس والنور والقمر والنجوم يعني الدنيا ضلمة هي مش الشمس اللي ضلمت هو العينين اللي ضلمت فبقت الدنيا ضلمة على طول وترجع السحب بعد المطر يعني الدنيا مغيمة على طول برضه هي مغيمة عنده لكن هو ده إحساس الشخص اللي إيه على آخر حياته في يوم يتزعزع فيه حفظة البيت وتتلوى رجال القوة يعني اللي كانوا بقى يفتخروا بالقوة والعظمة وال... بقوا مكركبين وحالهم حال وتبطل الطواحن الطواحن دي اللي بتطحن الأكل لأنها قلت ما عادش في سنان تاكل إيه وتظلم النواظر من الشبابيك يعني العين مش شايفة وتغلق الأبواب في السوق ما عادش في رايح وجاي وشايل وحاطط حين ينخفض صوت المطحنة ويقوم لصوت العصفور البيت اللي فيه عواجيز تلاقي الحس هادي مفروض وصوت العصفورة يقلقهم كان زمان بقى بيت فيه مطحنة والناس نايمة مش فارق معاها الصوت دلوقتي لا وتحط كل بنات الغناء الأحبال الصوتية مش مطلعة حس وأيضا يخافون من العالي يقعد يحسب الخمس سلالم دول يحسب لهم حسبة يخافون من العالي وفي الطريق أهوال المشوار من الأوضة للحمام يعني يتعمل له حساب واللوز يظهر والجندب يستثقل اللي هي البيت اللي عمال يتهجر كده والشهوة تبطل حتى الشهوات الطبيعية راحت لوحدها ليه كل ده شوفوا بقى فلسفة هذا الحكيم لأن الإنسان ذاهب إلى بيته الأبدي أتاري بيعزل فلما الواحد يكون بيعزل عمال البيت يفضى يبعت الصالون وبعت السفرة وبعت المطبخ مش قادر يبعت الحمام لكن هو عمال يبعت حاجة ورا التانية في البيت اتهجر فلما الإنسان بيشيخ أو بيمرض بيشعر إنه ما عادش في حاجة في الحياة ليها طعم وربنا خدمه بالشعور ده عشان يبقى فاهم إنه بيعزل عشان يحط قصاده البيت الأبدي الإنسان ذاهب إلى بيته الأبدي يعني لسه الحكايه ما خلصتش فهنا يبان ان نعمه المرض ونعمه الشيخوخه هي وسيله لاشتهاء السم يعني يجوز الناس في شبابها تبقى متمسكة بالحياة وشايفة الحياة مليانة حاجات ومش واخدين بالهم فيعني نفضل نحاول معاهم إنما بقى اللي ما عادش في حاجة ليها طعم عنده كده مالوش غير إنه يبص على الأبدية والنادبون يطوفون في السوق أنا بتعجبني الكلمة دي لأنه سليمان كحكيم عاوز يقول دول ما بيبطلوش شغل الندابة دول أي حد يريح دول ما بيريحوش واحد ورا واحد دور ماشي فالنادبون يطوفون في السوق بيشوفوا مين عليه الدور يعني لكن كده كده محدش مش هيدخل في الحكاية دي فدي شغلانة مع الأيام ما بتبطلش أبدا قبلما ينفصم حبل الفضة أو ينسحق قوز الذهب أو تنكسر الجرة على العين أو تنقصف البكرة عند البئر يعني كل أدوات الحياة اتقصفت واتكسرت واتهجرت واتركنت خلاص لا الأكل ولا الشرب ولا ما عادش الحاجات دي مستخدمة الصيني بقى اللي كانت الست محتفظة بيه تتخانق عليه ويوم ما يتخدش ولا يتكسر طبق تخرب الدنيا ما حدش بيستخدمه خلاص فيرجع التراب إلى الأرض كما كان وترجع الروح إلى الله الذي أعطاه يبقى في الآخر التراب يرجع تراب جسد والروح ترجع لله الذي أعطاه يبقى أول فكرة الإنسان ذاهب إلى بيته الأبدي كده كده في بيت أبدي مستنيك تعبير جميل قوي بيت أبدي يعني البيت اللي عندك ده مهما كان شقة صغيرة شقة كبيرة فيلا قصر ده بيت كده كده هيبقى مهجور في يوم من الأيام ده بيت زمني ده بيت محدود ده بيت ما تتخانقش عليه كتير لأنه ما يستاهلش الخناق وجسدك نفسه بيت بس بيت تعبان وبيت ضيق وبيت خربان وكده كده برضه هيعجز وهيشيخ هتلاقي الصوت مش طالع والعين مفوتة والعقل مفوت والرجل تقلت طبيعة الحياة كده وانت بتحس بكده افتكر الخبر المفرح أن الإنسان ذاهب إلى بيته الأبدي معلمنا بولس الرسول خد الفكرة دي طبعا يعني بالروح القدس بيكتبوا كلهم لكن استخدم نفس التعبير في كورنثوس وقال ايه لأننا نعلم أنه إن نقض بيت خيمتنا الأرضية فلنا في السماوات بناء من الله بيت غير مصنوع بيد أبدي بيت أبدي هو نفس الموضوع نفس الكلام هنا قالها بطريقة جميلة قوي قال احنا عايشين في خيمة والخيمة خيمة يعني لا ليها أساس ولا ليها منظر ولا تستاهل الناس تتخانق عليها ولازم تتلف وتتشال وخلاص فإن نقض بيت خيمتنا الأرضية محدش يزعل محدش يتخانق محدش يحارب زيادة على استمرار هذه الحياة ده خيمة هتتلف هتتلف إنما نعلم نعلم علم اليقين أن لنا في السماوات بناء من الله بيت غير مصنوع بيد بيت أبدي فإننا في هذه أيضا هذه اللي هي إيه الخيمة في هذه نرجع للخيمة في هذه أيضا نئن يعني طول ما أنت عايش في الخيمة دي في أنين مش ممكن ما فيش واحد في اللي قاعدين دلوقتي ما جوهوش وجع وجع نفسي وجع روحي وجع جسدي موجوع متألم في أنين طبيعة الحياة على الأرض كده في هذه نئن طول ما احنا عايشين في الخيمة دي في أنين أنين الخوف أنين المشاكل أنين الخطية أنين أي حاجة في هذه النئن مشتاقين ها شوفوا الأنين قيمته في إيه إن يولد جواك اشتياق للراحة إمتى ارتاح بقى كويس ما هو ربنا عاوز كده عاوزك تقول كده عاوزك تقول مالها الحكاية مال يعني مالهاش طعم كده عشان تقول امتى تيجي الحكاية اللي لها طعم إلى أن نلبس فوقها مسكننا الذي من السماء في الخيمة نئن مشتاقين أن نلبس فوقها مسكننا الذي من السماء وإن كنا لابسين لا نوجد عراب يعني نقف قدام ربنا مش عريانين لكن لينا مكان وبعدين يقول فإننا نحن الذين في الخيمة نئن عشان يشرحوا مثقلين المرة اللي فاتت قال نئن مشتاقين دلوقتي بيقول نئن مثقلين هي نفس الفكر إذ لسنا نريد أن نخلعها بقى الحاجة اللي تغيظ إحنا في الخيمة بتاعتنا دي بس تعرض على أي حد تقول له ها تحب تيجي السما النهاردة يقول لك ليه يا أخي السيرة دي الله يعني أنت مش مرتاح ومهموم وخيمة ومفيش حاجة ليها طعم طب إيه لما نقول لك شيل ما تشيل تلاقي لسنا نريد أن نخلعها دي مشكلتنا كبشر عندنا غريزة كده بتعطلنا الغريزة دي ما تتغلبش غير بالإيمان القوي والحياة المقدسة تتغلب لدرجة أنك فعلا توصل لاشتياقات سليمان واشتياقات بولس واشتهاءات يوحنا تغلب الغريزة زي الشهداء يبقوا فعلا غالبين الغريزة الطبيعية وعاوزين يخلعوا الجسد عاوزين يخلعوه فعلا تعرفين الخلع ما هو الجسد ده زي الزوجة المنكفة لا الزوج بقى فهنا الخلع يعني عاوز في لحظة تخلع وترتاح هنا لسنا نريد أن نخلعه الناس دعوة بالحاجات خلينا في شغلنا احنا بل أن نلبس فوقها لكي يبتلع المائت من الحياة الإنسان يقول إيه طب ما ينفعش أخد السما وأنا عايش يعني إيه عاوز ناخدها على بعض يعني وأنا هنا أدوق الحياة بتاعت هناك نقول له مش هينفع مش هينفع ممكن جزئيا ممكن تدوق في الصلاة شوية متعة من السام ممكن وانت بتتناول تبقى فرحان كده وتلمس السام ممكن وانت بتخدم تبقى راجع مبسوط وحاسس يا ده في حاجات حلوة في المحبة دي حاجة حلوة قوي انما مش هتقدر تدوقها كاملة ما ينفعش لسنا نريد ان نخلعها بل ان نلبس فوقها يعني كأننا ايه ما تيجي الخيمة ذاتها تبقى بيت ما ينفعش ما تنفعش على الارض البيت الابدي ما ينفعش جوه الارض لازم يبقى في السماء والذي صنعنا لهذا عينه الله اللي حاطط القصة دي كلها ربنا سمح ان الحياة الارضية تبقى خيمة وسمح انها تبقى مكان الانين والثق... والتثقل عشان يبقى عندنا اشتياق للحياة الابدية لو الحياة دي كلها فل ما حدش بيعجز ما حدش بيمرض فيهاش مشاكل طب ما حدش فينا هيفكر في السماء ما تخلينا هنا وخلاص انما بسبب ان ما حدش مرتاح يبقى الطبيعي تقول يا رب امتى نيجي عندك بقى إذا نحن واثقون كل حين وعالمون أننا ونحن مستوطنون في الجسد متغربون عن الرب يعني طول ما جسدك ده وطنك طول ما الدنيا دي دنيتك طول ما العالم ده عالمك أنت غريب عن ربنا طب لو اتعكست الآية بعدها يقول نثق ونصر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب يعني الروح اللي خرجت من جسدها الجسد بقى غريب عنها عارفين مثلا في بعض الحيوانات او الزحافات تخلع جلدها وبعدين جلدها يبقى غريب عنها فاهمين ازاي فانت ممكن يحصل كده لما الروح تطلع من الجسد الجسد يبقى غريب عنها خلاص انفصلت عنه فبيقول ناثق ونصر ان نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب يا سلام لما نبص على التراب ده من فوق نقول يا أخيرا يبقى الواحد دخل البيت الأبدي وباصص على الخيمة يقول إيه الخيمة اللي أنا إيه الخيبة اللي أنا كنت ماسك فيها دي كنت ماسك فيها بإيدي وأسناني وعمال أتخانق وألف على دكاترة وآخد أدوية و... والصداع والمغص وال... وطلعت خيبة كلها ما تستاهلش كل ده نفس المعنى قاله بطرس الرسول بطرس بقى كان عارف انه هيخلع الخيمة قريب فقال نفس التعبير كلهم بيتكلموا نفس اللغة فيقول ايه ولكني احسبه ده قبل ما يسافر السماء بشهور غالبا كان عرف ساعته ربنا يقول للناس حبايبه بقى لما يكونوا مش خايفين ومشتاقين يقول لهم يقول لهم انتوا قربتوا تيجوا هتيجوا الاسبوع الجاي هتيجوا بكره يقول لهم ولكني احسبه حقا ما دمت في هذا المسكن ان اضهتكم بالتذكره يعني طول ما انا في الخيمه ما وسط الخيام لازم اقول لكم عالما ان خلع مسكني قريب ده التعبير الرائع عن ايه ان انا هموت ما يقولش هموت لا يقول خلع مسكني قريب طب ايه اتضايقت ولا ايه لما عرفت خالص ما اتضايقتش خالص انا بس مهموم عاوز اوصيكوا عشان مش هعرف اوصيكوا بعد كده ده كله اللي شاغلني عالما ان خلع مسكني قريب كما اعلن لي ربنا يسوع المسيح ايضا يبقى ربنا قال له فاجتهد ايضا ان تكونوا بعد خروجي منها جت كلمه ايه الخارجة واخدين بالكم فبيقول عشان لما اخرج شوف التعبيرات كلها ايه لما اطلع من الدنيا دي تتذكرون كل حين هذه الامور كأن واحد محبوس وطالع من السجن تصوروا معاه شوية مساجين وبعدين واحد جه ميعاد الإفراج بتاعه فيقول للمساجين ايه اشوف وشكوا على خير انا ماشي ما تخليك ايه اللي ما تخليك تصور احنا بنعمل كده في اللي بيسبقونا للسماء بنقول ما تخليكوا معانا الله ده افراج واحد جاله افراج يطلع من السجن المفروض ن- يعني نسلم عليه ون- ونودعه ونقول عقبالنا هو اللي جاله الافراج احنا اللي لسه جوه السجن فبيقول اجتهد ان تكونوا بعد خروجي عشان لما اطلع بقى من السجن ده واستناكوا في السماء تفضلوا محافظين على نفسكم لغايه ما تحصلوني واضح ان لغه الاباء ولغه الكتاب انتهى خالص فيها فكر الموت المزعج والخوف منه والكآبه بتاعته والضلمه والقبر كل الكلام ده كلام فاضي بالنسبه للفكر المسيحي احنا بنتكلم لغه تانية خالص بنتكلم عن بيت ابدي وعن خيمه تعبانه هنخلعها ويا بخت اللي يخلعها اسرع ما يمكن وبنشجع بعض على خلع هذا المسكن وبنفكر بعض بس سكة الإفراج تمشي إزاي عشان تكونوا بعد خروجي تتذكرون كل هذه الأمور اللي عاش المعنى ده كمان زمان أبونا إبراهيم ما عاشوا بقى بالحرف بيقول بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي الأول ده إبراهيم أبونا إبراهيم خرج من, من أهله خرجوا على فكرة خلاص ما رجع لهمش تاني فيعتبر مات بالنسبة له خلي بالكم ده معنى عميق انك تموت بإرادتك عشان تنتصر على الموت بعد كده لو خرجت بره الدنيا بإرادتك انت مش خايف تخرج بعد كده من الدنيا دي لأنك خرجت من خرجت منها بأسلوبك بحياتك بمبادئك بالرهبنة بالتكريس بال... بحياة أبونا إبراهيم الخارجة دي تكسر يعني تقل الخارجة اللي بعد كده خلاص اللي خرج مرة زي ما يصلوا على الرهبان يصلوا عليهم صلاة ما- موت فيقول لك خرج خلاص ما تفرقش بعد كده هيموت امتى وهو لا يعلم إلى أين يأتي بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة ساكنا في خيام مع إسحاق ويعقوب الوارثين معه لهذا الموعد عينه الغريب أن دول بالذات أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ليهم موعد يورثوا الأرض يعني دول بالذات لو عمروا في كنعان حدش يلومهم لأن هو طالعين من أور الكلدانيين عشان ربنا يديهم كنعان انما بحسهم الايماني العميق هم جابوا بقى الفكر الروحي المظبوط عرفوا انه لو ربنا اداهم فلسطين دي كلها تملاش عينيهم خلاص دول مشوا مع ربنا فعاوزين ربنا نفسه عاوزين يورثوا نصيب مع ربنا فقال لهم ها تاخدوا كنعان قالوا له لا احنا بعد ما مشينا معاك ناخد كنعان سيبها دي لليهود احنا عاوزين عاوزين حاجه اهم عاوزينك انت بقى اين تمكث قال لهم خلاص خليكم في خيام وتعالوا عندي بقى ورثوا في السماء فهم بايمانهم سبقوا الاجيال وفهموا ان الموعد مش مجرد كنعان كنعان دي شويه اليهود بس اللي ما خدوش في السماء نصيب انما هم عينيهم عشان كده دول ابائنا احنا مش اباء اليهود دلوقتي عينيهم على السماء فبيقول لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله يعني أبونا إبراهيم ربنا قال له تاخد كنعان وتعمل منها مدينة عظيمة قال له وبعدين قال له ها انت عاوز ايه قال له لا انا مش عاوز مدينة عظيمة وهستبدل خيمة بمسكن على الارض لا انا عاوز مسكن له اساسات حاجة كده متأسسة صح وعاوزها بايديك انت يا رب قال له لا ده عندي في السماء بقى البيت الابدي ده عندنا في السماء قال له انا مش عاوز غيره مش هقبل منك غيره يا رب ما خطيت يعني ما تضحكش عليا يا رب ببيت في الدنيا وتضيع عليا بيتي في السماء طبعا ربنا مش بيضحك يعني انا اقصد ايه انا مش عاوزك اتشغل هنا ببيت حلو ومركز و- واضيع بيتي السماوي فانا مش هضيع وقت يا رب لا هبني ولا هعمر وخليها تراب وخليها رملة وخليني أصلي عشان أنا ببني بيت في السماء معاك أنا ذاهب لأعد لكم مكانا بيت أبدي إن أعددت المكان آتي أيضا وأخذكم إليه حتى حيثما أكون أنا تكونون أنتم أيضا معي يبقى الآباء القدام فهموا الكلام ده فحطوا عينيهم على البيت الأبدي اشتاقوا للبيت الأبدي بالرغم أن عندهم غنى الدنيا كان عندهم فرصة يعملوا مدن مش خيم بقى لكن اختاروا الخيمة قالوا عشان تسهل علينا المأمورية يوم ما نمشي تبقى هي خيمة برضه فمش هنزعل عليها كده كده ده اللي خلى ربنا يسوع له المجد يقول لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدق وحيث ينقب السارقون ويسرقون هم الحرامية بيسرقوا ايه البيوت اللي الشيك اللي في الدنيا لما يكون واحد عنده خيمة وغلبان هيسرقوه على ايه لما يكون واحد مريض وتعبان جدا في الدنيا اسهل واحد يسيب الدنيا لما يكون واحد مبسوط قوي في الدنيا يبقى صعب يسيب الدنيا فساعات ربنا يسهل الصعب ويجيب امراض ويجيب تجارب عشان الواحد يبطل يتعلق بالدنيا اكنزوا لكم كنوزا في السماء هناك لا يفسد سوس ولا صدى ولا ينقب سارقون ولا يسرقون وحيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا أنت دلوقتي عندك حاجتين خيمة قصاد عينك هي جسدك التعبان ده وبيت أبدي محطوط لحسابك في السماء تهتم بإيه أكتر اختار أنت لأنه حيث يكون كنزك يكون قلبك لو قلبك في الخيمة تبقى خيبة تقيلة لأنه تبقى ضيعت كل حاجة لو الواحد على رأي الأنب أنطونيوس لما بيقول لو اهتم البشر بأمراضهم الروحية كما يهتمون بأمراضهم الجسدية لما هلك أحد والواحد بيجري لما يلاقي مرض جسدي ويلف على دكاترة ويصرف ويدعم طب ما تعمل كده في حياتك الروحية المرض الروحي أخطر البيت الأبدي يستاهل إن الواحد يشتاق له تصور لما نقول لواحد من العشوائيات العشوائيات هنجيب لك فيلا في مصر الجديدة هو عمره حتى ما شاف مصر الجديدة دي و... وفيلا دي مش فاهمها حتى نقعد نشرح له يعني ايه فيلا وهو اساسا ساكن في عشة وبيت سويسي وما فيش حمام وما فيش سقف وقولوا كل حاجة باللي بتشوفوها تلاقي ساعات واحد يقول لك لا انا مبسوط كده تبقى متغاظ منه يا غشيم مش هتدفع حاجة بنقول لك هنجيب لك البيت ببلاش تعالى بس معانا طب تعالى شوف ده انت هترتاح ده انت هتنبسط ده انت اللي في اللي فيه ده ذل ده البرد تعبك والحر تعبك والاصوات تعباك والجيران تعبينك وال... يقول لك لا انا مبسوط كده لا سيبني في حالي احنا بنعمل كده مع ربنا ربنا يبقى بيكلمنا عن السماء وجمال السماء وحلاوة السماء واللي هنشوفه في السماء وانت تقول له انا على قد البيت السويسي ده عاجبني برضه اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش ده كله طبعا ضعف ايمان معلمنا بولس يقول ايه فان سيرتنا نحن هي في السماوات التي منها ايضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح الذي سيغير شكل جسد تواضعنا تواضعنا هنا على فكرة مقصود بيها ذلنا أو مذلتنا يعني إيه يعني ربنا يسوع جاي عشان يعمل إيه يكمل عمله بقى فاضل إيه يا رب فاضل الذل اللي انتوا فيه في الجسد ده تخلعوه بقى عشان تاخدوا المجد الأبدي فيقول ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح الذي سيغير شكل جسد مذلتنا ليكون على صورة جسد مجده حسب عمل استطاعتي أن يخضع لنفسه كل شيء يعني ربنا قادر ينقل هذا الجسد الضعيف جدا اللي ما كان مجال للخطايا والأمراض والضعفات واللي بينام ويأكل ويشرب واللي يعني مثقل بالأوجاع ويبقى جسد مجده على صورة جسد مجد المسيح الجسد اللي قام من الموت والجسد اللي صعد للسماء والجسد اللي انتصر على الخطية هنا بقى فرق الخيمة عن البيت الأبدي هو ده البيت الأبدي البيت الأبدي مش معناه على فكرة بالحرف هيبقى لنا بيوت عشان محدش يفتكرها بشكل غير مسيحي لا البيت الأبدي مقصود بيه بسا- ببساطة الجسد الممجد إن أجسادنا الضعيفة الخيمة دي اللي إحنا تعبانين فيها وبتساعدنا نفتكر الأجساد الممجدة أو نشتاق للبيت الأبدي اللي هو جسد ممجد لا ياكل ولا يشرب ولا يجوع ولا يعطش ولا ينام ولا يحس بحر ولا برد ولا يخاف ولا يغلط ولا يفكر فكرة بطالة ولا يقلق على حاجة ولا يحزن على حاجة ولا تضيع منه حاجة ولا تتسرق منه حاجة فرح وبر وسلام وحب وكل حاجة حلوة كان مش طايلها في الدنيا يلاقيها في السماء يبقى ده البيت الأبدي يبقى حاجة مغرية جدا لأن كل اللي اشتقت له في الدنيا وما دو- ما وصلتلوش تاخده في السماء كل حاجة حلوة حاجة حلوة روحية يعني الفضيلة اللي ما طلتهاش على الأرض توصلها في السماء الحب اللي كان نفسك تعيش فيه النظافة والطهارة والنقاوة والقداسة وال... كل ده كان نفسك فيه هتاخده في السماء لما تكمل حياة التوبة يعني وتفضل ماسك في ربنا ربنا يمتعك بالحياة الحلوة اللي كنت نفسك توصل لها على الأرض آخر حاجة أقولها لكن يقول قائل يطلع واحد يفتي بقى ويقول إيه كيف يقام الأموات وبأي جسم يأتون عشان طبعا بيتفلسف وبيعترض فقال له يا غبي يا غبي الذي تزرعه لأن الواحد إيه خطيت يعني أرجعكم المثل العشوائيات لما تلاقي واحد ماسك في البيت الفقران بتاعه وعمال تعرض عليه بيت بخمسة مليون ببلاش ياخده ببلاش بس يمشي وراك عشان ينضف كده ويستحمى ويروح البيت النظيف وهو ماسك في البيت التعبان بتاعه أقل كلمة تتقال له إيه يا غبي يعني ما هتضيع كل حاجة بنعرض عليك حاجة كويسة الذي تزرعه لا يحيا إن لم يمت ما احنا لازم نهد البيت ده عشان ناخد ده احنا كل اللي طالبينه نخلع الخيم نوقع البيت ال- الخشب اللي انت فيه ده اللي ما ك- يعني ما يستاهلش يعني الذي تزرعه لست تزرع الجسم الذي سوف يصير بل حبة مجردة ربما من حنطة أو أحد البواقي ولكن الله يعطيها جسما كما أراد هنا تشبيه جميل أوي تصوروا معايا لما تبقى قفة حبوب قفة فيها حبوب الحباية قد كده البذرة دي انتوا عارفين ان البذرة دي في بعض البذور تبقى صغيرة كده قد السمسمة وممكن بعد 100 سنة البذرة دي نفسها تبقى ايه شجرة ضخمة فرق الحجم والشكل ما ما فيش فرق يعني ما فيش نسبة خالص معقولة في واحد يقول لك لا مش معقول يا عم صدق طب ده احنا عندنا في الطبيعة ما يثبت الفكر ان البذرة الصغيرة التعبانة دي لما تتزرع في الارض وتموت وتدفن ومحدش يشوفها تبقى في يوم من الايام شجرة ضخمة جدا اذا كان ده في البذرة اللي يعني بالنسبة لربنا ملهاش قيمة زي الإنسان أمال الإنسان بذرة الحياة اللي فيك النهاردة لما تموت وتحط راسك ده في شجرة ضخمة مستنياك ده في حياة أخرى مستنياك ده في بيت أبدي في مجد لا يقاس أبدا بال- بالغلب اللي أنت كنت فيه في الدنيا الله يعطيها جسما كما أراد ولكل واحد من البذور جسمه ليس كل جسد جسدا واحدا بل الناس جسد والبهائم جسد عاوز يتكلم عن بقى طبيعة المجد فيقول إيه مجد السماويات شيء ومجد الأرضيات شيء النهاردة الناس تتمنظر باللبس والعربية وشوية عضلات وشعر طويل ده مجد الأرضيات كله خيمة يعني خيمة مجربة شوية مجربة رمادي خيمة مش عارف طويلة نص متر خيمة مش عارف فيها خمس أوتاد بدل أربعة هتلاقوا الناس اللي عايشين في البدو برضو كل واحد شايف الخيمة بتاعته أحسن من خيمة أخوه وهي دي اللي بيحصل في الدنيا اللي راكب عربية بيفتخر على اللي مش راكب عربية أو مجد الأرضيات كله كلام فاضي وبعدين يقول مجد الشمس شيء مجد القمر آخر مجد النجوم آخر لأن نجما يمتاز عن نجم في ال... هنا بقى فرق واحد عن واحد في السماء فرق بيت عن بيت في السماء كله بيت أبدي ربنا يدينا كلنا نصيب في البيت الأبدي إنما في نجم عن نجم هيفرق في السماء في تعب عن تعب هيفرق زي ما كان في مجد الأرضيات واحد عن واحد عايش في مجد غير التاني في السماء كده بس معكوسة يعني اللي بنخدمهم الغلابة دول هم دول اللي مجدهم هيبقوا منورين أكتر لأن استحملوا أكثر لأن إيمانهم يمكن أقوى لأنه حياتهم مع ربنا فيها صدق أكثر لأنه ما, ما شفناش غلب زي اللي شافوه هكذا أيضا قيامة الأموات يزرع في فساد يقام في عدم فساد يزرع في هوان يقام في مجد يزرع في ضعف يقام في قوة يزرع جسما حيوانيا اللي احنا شايلينه ده في جزء مشترك بيننا وبين الحيوانات بعض الغرائز والحاجات دي ويقام جسما روحانيا جسم الممجد ما فيش حتة حيوانية خالص يوجد جسم حيواني ويوجد جسم روحاني هكذا مكتوب صار آدم الإنسان الأول نفسا حية وآدم الأخير روحا محيا في الآخر عاوز أقول إيه إمتى هنشتاق للبيت الأبدي نفسنا نوصل للي قاله بولس الرسول ليشتهى أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا ده واحد فاهم فاهم الفرق الكبير قوي بين خيمة تعبانة مرضانة عمالة تقع وتقوم مليانة خطايا وبين مجد بيت السماء آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد هنا لما نودع حد من حبايبنا وأولادنا ويكون له سيرة صالحة ويكون بيخاف ربنا ويكون عينه على السماء طبعا الواحد يقول له يا بختك يا بختك طبعا لأنك دخلت البيت الأبدي استلمت اتهدت الخيمة بتاعتك عشان تدخل البيت الأبدي لإلهنا كل مجد وكرامة لأبد آمين إلهنا الطيب نشكرك على نعمتك ونشكرك يا رب على محبتك لأولادك نشكرك يا رب على الخيمة اللي احنا عايشين فيها وماسكين فيها نجمل فيها ونزين فيها ونبكي عليها وانت بتحضر لنا بيت غير مصنوع بيد بشريه بيت أبدي نشكرك يا رب على ترتيباتك وخطتك وتدبيرك وخلاصك العجيب وعملك غير المحدود مخنا يا رب محدود وعينينا محدودة وجهلنا معطلنا مسكين في فقرنا وذلنا وناسين مجدك وأبديتك وعرضك السخي نيجي عندك ونتمتع بيك إلى الأبد إلهنا الطيب سامحنا يا رب على غبائنا مسكين في هذا الجسد مسكين في العمر مسكين في الدنيا زيادة بنزعل على القرش وبنزعل على الصحة وبنزعل على الخسارة ومشغولين بكلام فاضي وانت عمال تقول لنا السما جميلة وجيت من السما تكلمنا عنها وتوعدنا بيها وتحببنا فيها والمخ يا رب مش راضي يفهم والقلب غبي مش راضي يستقبل إلهنا طيب أنر عيون قلوبنا يا رب فندرك مع جميع القديسين ما هو الطول والعرض والعمق والعلو ونعرف محبتك الفائقة المعرفة اكشف عن عينينا يا رب فنفهم قصدك ونشتاق يا رب لما أعددته لينا قول لنا تاني يا رب لا تفرحوا بشيء افرحوا بالحري أن أسماءكم مكتوبة في ملكوت السماوات قول لنا تاني يا رب أبوكم سر أن يعطيكم الملكوت قول لنا مرة تاني لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم أن يفعلوا أكثر قل لنا تاني يا رب أنا ذاهب لأعد لكم مكانا ثم آتي وأخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا معي يا رب نشتاق أن نكون معك ولا يفصلنا عنك شيء لا نوم ولا شهوة ولا أكل وشرب ولا دوشة الناس ولا أطماع الدنيا ولا فلوس ولا خوف وتبقى انت الكل في الكل ونشوفك بعينينا كما اشتقنا يا رب تحقق كل اشتياقاتنا أعطينا يا رب مشاعر أبائنا الشهداء والقديسين اللي الدنيا كانت صغيرة قوي في عينيهم والسما كانت واكلة قلبهم عقلهم ومن كل القلب بيشتاقوا ليها خلينا نقول بفرح إن نقض بيت خيمتنا الأرضية لنا في السماوات بناء من الله بيت غير مصنوع بيد أبدية يا رب اللي خدتهم يا رب عندك وخلعوا خيمتهم فرحهم ببيتهم الأبدي فرحهم يا رب بسكناهم مع قديسيك وملائكتك وخلينا احنا كمان نحصلهم حين نكون حسب رضاك مستعدين للقائك كمل أيام غربتنا يا رب على س... على خير تغاضى عن أثامنا وعن جهلنا وعن فقرنا الروحي تغاضى عن أزمنة الجهل وكل يوم وكل لحظة انشغلنا فيها عنك يا ربنا الطيب ما تسمحش الحاجة تعطلنا أبدا عن نصيبنا معاك خلينا نقول بفرح من سيفصلنا عن محبة المسيح أشد أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم خطر أم عري أم سيف في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا ثبتنا فيك يا رب اشغلنا بيك دوقنا يا رب ولو حاجة صغيرة من طعم السماء عشان يزيد الاشتياق جوه القلب والعقل قوينا يا رب على أجسادنا قوينا يا رب على أمراضنا قوينا يا رب على خطايانا قوينا يا رب على مخاوفنا وقلقنا قوينا على ذواتنا وأنانيتنا وكل حاجة غلط فينا خلينا لما نشوف الفقراء رب اللي عايشين في أشباه الخيام نرى فيهم يا رب الدرس اللي انت عمال تعلمه لنا ونشوفهم أقرب للسماء وناخد بركتهم كأننا بناخد بركة قديسيك ونطلب دعواتهم وصلواتهم وعندنا ثقة يا رب بالتضاع ان كتير منهم هيبقوا في نجم وفي مجد أعلى كتير من مجدنا ادينا بركتهم يا رب في ذلهم وغلبهم وألمهم يا ربنا الطيب أعنا يا رب على خلاص نفوسنا وأولادنا وأحبائنا صبر يا رب المجربين واللي فقدوا أحبائهم عزيهم أنت حسب وعدك ليس معزي سواك نجلو من العذر بركة كل قديسيك اسمعنا لما نقول لك بالشكر أبانا الذي في السماوات أتقدس اسمك ولا تدخلنا في تجربة محبة الله الآب نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون معكم